الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين اللهم صل عليه وعلى اله وازواجه واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. إخوتي في الله، لا يختلف اثنان ولا ينتطح كبشان على أن الموت حقيقة واقعة بكل حي سوى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى فنحن كما يقول عمر بن عبد العزيز اموات ابناء اموات اباء اموات وما نحن الا كفروع لجذور ذهبت ولا حياة لفرع مات أصله كم بينك وبين آدم من آباء ملايين أين هم تحت التراب كذلك سيقع بك الموت حتما طال الزمان أم قصر إن كان قد وقع الميت الموت لسادات البشر من الأنبياء ومن الرسل وعلى رأسهم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم أفلا أموت أنا وتموت أنت أولم يقل ربنا لرسوله إنك ميت وانهم ميتون فاللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها وارزقنا حسن الخاتمه ولا تمتنا الا على عمل صالح ترضاه اللهم هيئ لنا عملا صالحا تقبضنا عليه بعد طول عمر وحسن عمل في غير ضراء مضره وفي غير فتنه مضله امين وبما أن سنموت وبما أن الموت حقيقة سماها ربنا في القرآن اليقين فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين ربنا سمى الموت يقين لأنه لا يختلف عليه أحد بما أن سنموت فلا بد لنا أن نسير الى ربنا سيرا جميلا ومن السير الجميل الى الله قبيل الموت ان ننفذ امرا امر الله به كل مسلم ومسلمه واكد عليه الرسول في سنته الا وهو الوصيه الوصيه قال الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصي الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين كذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن عمر قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده قال ابن عمر ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله يقول ذلك الا وعندي وصيتي الوصيه امر جليل جاء به الاسلام فما هي الوصيه كلمه وصيه ما هي الوصيه الوصيه ماخوذه من وصيت الشيء اذا اوصلته فالموصي وصل ما كان يعمله في حياته من بر الى ما بعد مماته بالوصي وانا عايش كنت بكرم عمي وبكرم بنت اختي واكرم خالي بديهم لو مت خايف ينقطع هذا البر عنهم بولد جاحد جموع منوع اقوم اعمل ايه وصية لهم تنفذ بعد موتي يبقى الوصية هي ايصالك البر الذي كنت تفعله في حياتك الى ما بعد مماتك ده في اللغة طب والوصية شرعا يعني ايه في تعريفات كثيرة جدا أنا اخترت أسهلها الوصية شرعا هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع صليت على الرسول ايه الوصية تمليك يحصل امتى بعد موتي انا صاحب المال عن طريق التبرع هبة الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت عن طريق التبرع أو هي هبة من إنسان لآخر على ألا تملك للآخر إلا بعد موت الموصي مش كده الوصية بتتنفذ في حياتك ولا بعد موتك بعد الموت طيب وما الفارق بين الهبة والوصية سهلة الهبة تمليك يثبت في الحال وهبت لك الطاقية دي تمتلكها امتى بقى دلوقتي والوصية تمليك يثبت بعد الايه الموت جميل قوي الوصية دي بقى مشروعة بالقرآن والسنة طبعا احنا قلنا الآية التي جاءت في سورة البقرة كتب كتب يعني ايه فرض كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ولكم قال ربنا من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصى بها جاءت يوصي وجاءت إيه يوصى بها أو دين وفي السنة حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده بل اسمع هذا الحديث اللي يخوف يخوف روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وأبو داود عن ابي هريره رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل والمراه بطاعه الله ستين سنه ثم يحضرهما الموت فيضي فيضران في الوصي فتجب لهما النار ممكن واحد بيحج كل سنة الأرض كلت جبينه من السجود ثم يضار في الوصي فيختم له بسوء العمل فيدخل النار وياما ناس ضرت في الوصي كتير كما سنبين وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنه ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له ده أمر مهم جدا جدا طب السؤال هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد نبي أوصى بجزء من ماله لأحد الجواب لا خالص ليه لأنه لم يترك مالا يوصى فيه صلتوا عليه ما سابش حاجة في اليوم الذي مات فيه يا عائشة ماذا في بيتنا من مال سبعة دنانير تصدقي بهن كيف يلقى محمد ربه وفي بيته أه سبعة دنانير اللهم صل على محمد ما سابش وربنا قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك إيه خيرا خيرا يعني إيه فلوس كتير يقول لك رحت لفلان في العزبة بتاعتهم ما شاء الله بيته كله خير كله خير يعني إيه في بقى بط ووز وفي شياه وفي زبدة وفي عنده بقر وفي ع... وعنده أرض و... عنده خير عنده خير يعني إيه عنده فلوس كتير مش ربنا قال وإنه لحب الخير لشديد الخير في الآية دي معناه إيه الفلوس الفلوس وإنه لحب الإيه الخير لشديد يعني الفلوس فالنبي ما وصاش بشيء من التركة لأن الأنبياء أصلا ليست لهم إلا تركة العلم فمن أخذها أخذ بحظ وافر فلوس مفيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة تقول ازاي ده ربنا قال وورث سليمان داود يا عم في العلم النبوة وسيدنا زكريا قال له فهب لي من لدنك وليا يرثني يرث ايه العلم فلوس لا انما الصحابة اوصوا اوصى ابو بكر واوصى عمر واوصى ابن عمر واوصى سعد وحديثه مشهور النبي قال له الثلث والثلث ايه كثير واوصت عائشة طيب ماذا كانوا يكتبون في وصاياهم احنا عايزين نتفق ان اللي عنده فلوس واجب عليه يوصي او تدور عليه الاحكام الخمسة مرة يبقى واجب مرة يبقى حرام مكروه مستحب كما سأبين طب واللي ما عندوش فلوس يوصي طبعا طبعا أوصي بإيه؟ كل واحد فينا لازم يكون عنده وصية. الصحابة كانوا بيكتبوا في وصاياهم إيه؟ أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسا رضي الله عنه قال كانوا يكتبون يعني الصحابة في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي من تركت من أهلي بعدي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى إبراهيم به بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بقى أن يكتب بقى أوصي بربع التركة لفلان لي عند فلان كذا مديون لفلان بكذا لو مت اللي يغسلني فلان اللي يشهد غسل فلان آه لا أبرأ إلى الله من لاطمة الخد وشاقة الجيب و... مش كده لازم يكون عندنا الوصايا دي الوصية الشرعية عندك فلوس هتزود بقى وتوصي بجزء من مالك لإنسان من أقاربك من باب أولى ليس له نصيب في التركة طيب وما فائدة الوصية لما أعمل وصية يعني فايدتها إيه أولا طاعة لله عز وجل تتقرب بها لربك ومولاك من اللي أمر بالوصية ربنا يبقى دي عبادة قربة اتنين تطبيق لسنة النبي محمد الذي أمر بها ثلاثة بر بالأقارب ومواساة للناس أما تموت كده وبعدين يجي يقسموا التركة لك ابن خالة حالته متدحضرة ابن عم مديون بنت أختي ملهاش حد يصرف عليها تلاقيك سايب لها مثلا خمس تلاف جنيه عشر تلاف جنيه وصية طول الله يرحمه وطول ما تفتكرك تدعي لك والناس تذكرك بالخير مش كده انما التاني الجموع المنوع البخيل الشحيل الله يحرقه مطرح ما راح ده كان راجل بخيل بشكل وشحيح وعبد الجنيه ربنا مش يبشبش يدشدش الطوبة اللي تحت على دماغه مش تحت دماغه صلى على الرسول بر بالناس بر خير طب الوصية دي بقى فرض ولا سنة قال الإمام ابن حزم والشعبي وطاووس ومن الصحابة ابن عمر وطلحة والزبير وعبد الله بن أبي أوفى كل دول قالوا الوصية واجبة واجبة يعني ايه فرض فريضة على كل من ترك مالا سواء أكان كثيرا أم قليلا يعني ايه لو سايب ألفين جنيه في وصية هو ألفين جنيه دلوقتي فلوس ألف جنيه وصي اكتب وصي قليل أم كثير طب ليه قلتوا كده قالوا ما هو ربنا هو اللي قال كده كتب يعني ايه فرض كتب عليكم ها إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصي يبقى لازم وصي كتب يعني فرض زي ايه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني فرض وزي كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب بمعنى ايه فرض يبقى الوصية فريضة لأن ربنا قال كتب وقال حقا على يعني واجب على المتقين الرأي الثاني رأي الإمام ابن جرير وقتادة والزهري قالوا الوصية واجبة للوالدين والأقربين من الذين لا يرثون بس طب اشمعنى دول بس قال وسط ربنا قال ان ترك خيرا الوصية للوالدين والايه والاقربين الرأي الثالث اللي انا بقول بيه ان الوصية وده رأي الائمة الاربعة الوصية احيانا تبقى واجبة واحيانا تبقى حرام تودي النار واحيانا تبقى مستحبة واحيانا تبقى مكروهة تدور عليها احكام الاسلام الايه الخمس ازاي يعني يختلف حكمها باختلاف الاحوال ايوه متى تكون الوصية واجبة يبقى فريضة عليك امتى تبقى آثم لو ما عملتهاش امتى اذا كان على الانسان حق شرعي يخشى ان يضيع بموته زي ايه وديعه الله الراجل ده انا عندي عين عندي مئة ألف جنيه ومحدش يعرف غير أنا وهو مش لازم أكتب وأقول لمراتي وعيالي وأقول الوصية دي مش فلوسي ده فرض عليك تعمل كده وديعة إذا كان عليك دين لله علي كفارة يمين علي نذر ما وفتش بيه ها المفروض اطلع الزكاة من اسبوع وعييت واتشغلت خايف اموت وعلي واجب اخراج زكاة المال ومحدش يطلع اكتب ووصي ما حجتش لسه لازم الكلام ده واجب اقوله بقى خدوا بالكم انا عليا كفارة يمين ما وفتهاش لسه نظرت ان اوزع عشر تلاف جنيه على الغلابة وربنا ما وفتش لسه ومعايا ده دين في رقبتي لربنا ها علي اطعام عشرين مسكين لي عشان منا... حصل كذا وكذا علي ما حجتش وكنت ناوي السنة دي بس التعب والعيا حجوا من مالي اذا مت الزكاة وجبت عليا واتشغلت طلعوها الوصية هنا ايه واجبه عليك دين لآدمي مديون أنا بقى لفلان وفلان لازم أكتب لازم أكتب يبقى الوصية في الحالات دي تكون إيه واجبة في حد يختلف معايا لا جميل وإمتى بقى الوصية تكون حرام وتودي جهنم أولا إذا كان فيها إضرار بالورثة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هتوصل مين يا عم الحاج انا عندي اطيان وعندي عيال صبيان وبنات يقوم ايه يقول لك انا كتبت الارض كلها للواد الكبير بيع وشراء ولا خد فلوس ولا باع ولا اشترى طب ليه عشان اخته بقى نراضيها بخمس ست الاف جنيه عشان ما تاخدش الطين وتدي لجوزها اهو ده راجل ربنا ختم له بعمل اسود بسوء الخاتمه ضلال من الذي قسم المواريث الله ربنا بيحابي حد بيحيف على حد لا هتعدل على الله على الله دي وصية محرمة واحد خلفته كلها بنات وعنده فلوس ولو مات على كده اخواته هيورثوا فيه لان ابوه وامه ميتين تقول له يا اخويا يورثوا فيك اخوك يورث وياخد وبتاع والبنات مش عارف ايه وبتاع طب اعمل ايه يا شيطانه هانم سهله اكتب لي كل حاجه انا والبنات دي وصيه حرام لان الوارث ملوش وصيه ان الله قد اعطى لكل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث هذه حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بع- بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى جاف جاف جاف يعني إيه؟ ظلم ظلم جاف في وصيته فيختم له بشر عمل فيدخل النار رواه عبد الرزاق قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر رواه سعيد بن منصور بسند صحيح يبقى دي وصية محرمة إذا كان فيها إضرار بالإيه؟ إضرار بالورثة اتنين أن توصي بحرام يعني إيه؟ يا أولاد لما أموت وصيتي خدوا من التركة من التركة مئة ألف جنيه اعملوا سيمة مساهمة مني في بناء كنيسة مثلا ده حرام ما تبني جامع يا أخي سبحان الله فإذا وصى بحاجة حرام لا تنفذ لما موت ادفنوني في الجامع وصية بقى تنفذ دي حرام ما تنفذ أما موت كفنوني في حرير وقتوا لي قطنية وبتاع زي السداري كده بتاع المقلمة دي عشان أعمل عمدة على الميتين في التراب يعني تنفذ حرام قال الحرير ده الحرير محرم عليك وانت حي نلبسك وانت ميت حرام لما موت هتقول الصيد فلاني بقى والراجل اللي بيقرا ده في الاذاعه فلان واللي بيأبجوه 20 باكو في البنك قبل ما يجي ومثلا يعني عشان ويعملوا سرادق بقى كبير بقى حرام طبعا ان السرادقات دي بدعه اصل الغالي وصى الغالي كان جاهل أه، يعني عشان تنصفه ما تنفذش الحرام اللي امر بيه خد بالك الكلام ده مهم جدا ادي وصيه محرمه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى تكون الوصيه مكروهه انا بضرب امثله بس في كل نقطه متى تكون الوصيه مكروهه إذا كان الموصي قليل المال وله ورثة يحتاجون إليه واحد عنده ست عيال وأمهم وسايب عشر تلاف جنيه يقول هوصي بتلت التركة يعني كام بقى تلت العشر تلاف تلات تلاف وشوية يا عم هم عشر تلاف تسيبهم لواحدة ومعاها ست عيال دول في دي فلوس النهاردة مش فلوس القيمة الشرائية للجنيه تعبانة ربنا قال إن ترك إيه خيرا فلوس كتير ستنا عائشة قالت في امرأة لها أربعة أولاد وترك زوجها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في ماله ايه يعني ثلاث عيال امهم وراجل ساب ثلاث تلاف جنيه يوصي ده مسكين مسكين وقالت في من ترك ثم... س- آه، ث- آه، ثمانمائة درهم انه لم يترك خير واحد مات ساب 800 جنيه هات هو ده ساب خير دي فلوس لم يترك خيرا بس إذا كان مالك قليل وعندك عيال محتاجينه يكره لك الوصية اثنين تكره الوصية إذا كانت لأهل الفسق وقد علمت أنهم يستعينون بها على الفجور وعلى الحرام طيب ومتى تكون الوصية مستحبة تكون مستحبة أن تدفع منها الربع للمحتاجين من الأقارب برا وطاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني احنا بينا لك الوصية امتى تكون حرام وامتى تكون واجبة وامتى تكون آه، مكروهة وامتى تكون مستحب طيب ما هي شروط الوصية انا هعمل وصية بقى هعمل وصية الشروط ايه اولا شروط في الموصي الموصي اللي هو صاحب ايه الفلوس شروط في الموصي العقل البلوغ الحرية الاختيار عدم الحجر عليه مين اللي هيوصي مسلم عاقل بالغ مش محجور عليه لانه سفيه بيخطرب حر مش مجبر مش عبد مختار يعني مش مجبر اتنين شروط في الموصى له ألا يكون وارث لأن النبي قال لا وصية لإيه لوارث ما ينفعش أب يوصي لابنه ما هيورث ولا راجل يوصي لمراته ولا يوصي لأمه ولا لأبوه اللي له نصيب في تركته ما ينفعش له وصية اتنين ودي مهمة جدا ألا يكون قاتل للموصي تعرف لو أنا وصلت لك مثلا بنص مليون جنيه مثلا يعني وانت استبطأت أجلي تقول الراجل ده هيتقلب امتى عشان اخد ما هو الوصية بتتنفذ بعد ايه بعد الموت وانا مطول ومقبد قمت حطيت لي حاجة صفرة في الشاي موت واكتشفنا ان انت القاتل الوصية تتنفذ كمان مش هتورث يعني لو واحد قتل ابوه عشان يرث فيه مش هيرث القاتل لا يرث في المقتول شيئا ابدا والقاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه والا كنا لنا بقى العيال كلها بقى يقول لك يلا ابويا مطول ما تخلص يا جدع 80 سنه وقاعد ما تروح بقى كانت تخرب لا لو قتلت مالكش حاجه تقول لي ما هيتقفش لا ما احنا قلنا لو له حاجه هيورث ويقتل قصاصا واللي ورثه هي يرثه فيه مين اولياء برضه في ناس هتنتفع لا مش هتاخد حاجه خالص يبقى شروط في الو- الموصي شروط في الموصى له شروط في الوصيه هتوصي بايه المقدار من المال قد ايه ينفع اوصي بنص التركه حرام ينفع اوصي بالتركه كلها اوصي بثلاث ارباع التركه واسيب آه، عيالي يشحتوا النبي قال لسعد لما قال له سعد اوصي ب- بنصف التركه قال لا بالثلث قال الثلث والثلث ايه كثير ولذلك الافضل توص- توصي بالثلث ولا بالربع بالربع هكذا قال اهل العلم فانا اوصي لحد قريبي ملوش حق في التركه ومسكين بتمن التركه العشر ها الربع ده اقصى حاجه التلت انت بقى يعني ما تزودش عن كده خردله سؤال وماذا لو اوصى رجل لاخر باكثر من الثلث كتبت وصيه كده بعد ما مت المحامي بيفتح الوصيه للعيال ابوك وصى بنص التركه لابن مراته فلانه الواد ده مش انا مش ابوه ملوش حق في التركه ومستغلبه لقوا نص التركه يحصل ايه لا ياخذ الا الثلث اللهم الا اذا رضي الورثه ان يدفعوا من ميراثهم ما يتمون به النصف قالوا احنا موافقين حقنا وفي ايدينا يلا هنزود لا يعرف دين ياخد ايه الواد الثلث فقط جميل صلوا على الرسول متى تبطل الوصية امتى تبقى وصية باطلة اولا اذا جن الموصي جنونا اتصل بموته انا كتبت لك وصية في التركة ربع التركة كتبت لك العمارة اللي في الزمالك وبعدين قبل ما اموت بسنة بشهر اتجننت لحق مت مجنون جنون اتصل بالموت الوصية بطلة خلاص يا عم ده كتبها لي وهو عاقل والله عارفين مش يمكن كان ممكن يغير رأيه قبل ما يموت شكرا يا حاج خلاص صلى على الرسول اتنين تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل الموصي كتبت لك عمارة الزمالك برضو وصية هتاخدها بعد موتي انت فرهطت ومت قبل ما انا اموت خلاص راحت عليك خلاص يا بطل خلاص خلاص تقول لي طب ما عيالي ياخدوها يا عم انت ملكتها اصلا مش قلنا هي تمليك لما بعد, لما بعد الموت مش بتاعتك خلاص ثلاثة تبطل الوصية إذا كان الموصى به الحاجة بقى اللي أنا هكتبها لك شيئا هلك قبل آه وصوله إلى الموصى له يعني إيه وصيت لك بعربية العربية عملت حادثة واتعجنت قبل ما انا اموت ليك ايه بقى الشيء اللي وصلته لك راح بعمارة وقعت في الزلزال الله يرحمك خلاص ها بفدان اتحرق خدوه طلعوه في الشارع الجديد والطريق وب... خلاص يبقى زي الشيء اللي وصلت لك بيه هلك يبقى انت ايه سلامات بقى وطيبون ونشوفك بعد كده ان شاء الله السؤال الاخير اهو او قبل الاخير متى تنفذ الوصية ها امتى بعد موت الموصي حلو قوي بس لا في شرط تاني بعد سداد كل ديونه من بعد وصية يصابها او ايه او دين انا ميت وسبت مليون جنيه ومديون بمليون جنيه وموصيلك بربع مليون اللي يحصل ايه بعد موتي كل ديوني تتسدد الاول طب الدين استغرق كل التركة خلاص لا انت ليك حاجة ولا للورثة حاجة يا عم ده سايب قطط مغمضة سيب اللي يسيبه هو من ماله ولا يهناله تتمتع انت وانا اتحبس على باب الجنة لا لازم الدين يتسد الاول كله صلوا على الرسول والديون على نوعين ديون للخالق وديون للخلق دين للخالق زي ايه النذر كفارة اليمين الزكاة لو ما طلعهاش يعني وديون للخلق زي ايه مؤخر صداق زوجته اول ما ابوك يموت يا حاجه هو الحج دفع لك المهر كله المؤخر والمعجل تقول لك لا ولا الله يبارك لك مؤخرك كام تقول لك القسيمه ضاعت يعني بنت العمده وقتكم كان مؤخرها كام عشرين جنيه خدي خمسة وعشرين هم يلا يا ابن مسامحة خلاص ربنا يبارك لك ده لازم انا ما بمزحش ما بهزرش ده دين لا تدولها وهي عايشة لازم تدولها وهي عايشة ماتت تدفع لوراثتها انت مت عيالك يسدوا عنك لازم او هي تسامح ديون العباد طب لما اجي اسد ديون والدي بعد موته ابدا بديون الخالق ولا الخلق قال بعض اهل العلم نبدا بسداد ديون الخالق فالله احق ان يقضى دينه قال أبو حنيفة بل نبدأ بديون الخلق لأن الله يرجى منه الكرم والعفو أنا بقول برأي أبي حنيفة ربنا كريم سامح يعفو ويعذر سبحانه بنسد كل الديون وبعدين تقول أبوك يا ابني وصالي بالعمارة بتاعت مصر الجديدة فين الدليل على كده معك ورقة مكتوبة وعليها شهود عدول ثقات لا مالكش حاجة وإلا كانت الدنيا خربت لازم مستند وشاهد عليه شهود عدول لازم طيب آخر سؤال لمن أوصي بمالي الجواب لأقاربك قال الحسن لو أوصى الإنسان ببعض ماله لغير أقاربه ترد وصيته ده كلام شديد قوي الصراحة وقاله الحسن وطاووس وإسحاق بن رهويه وهو قول مرجوح مغلوب لا لا بل قال الأئمة الأربعة الوصية أولا تكون للمحتاجين من أقاربك ممن هم لا يرثون ولو دفعتها لغيرهم مع وجود أقارب لك في حاجة أجيزت وصيتك ننفذها وبئس ما فعلت شوف الكلام صح لأن الأقربون أولى بالإيه بالمعروف الله سيب بنت أختي تشحت ودي لابن الجيران ابن أخويا ملوش نصيب في التركة أه بس أبوه مات وسايبه قطة مغمضة ويضيع ما تسيب له حاجة يا أخي إن كان عندك مال يوصى فيه الأقربون أولى بالمعروف مش كده وبس أنا قلت والكلام ده قلته كثيرا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة على مين على ذي الرحم الكاشح قريبك اللي بيكرهك لأن بإحسانك عليه سوف تستل الحقد من صدره والنبي قال ودول حديثين صحيحين الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة يعني الأجر مضاعف أطعمت ابن الجيران المحتاج وأطعمت قريب المحتاج أي الثوابين أعظم ثواب إطعامك للقريب صلة وطعمة فاللهم اجعلنا من الذين يتواصون فيما بينهم بالخير ويتواصون فيما بينهم بالصبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر آمين آمين بارك الله لكم وفيكم وعليكم بس أعظم وصية الدين سيدنا إبراهيم وهو بيموت كان بيوصي بإيه بالدين وصى بها إبراهيم بنيه بالإسلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعدين الآية ما قالتش وأوصى قالت ووصى ووصى يعني أوصى مرة بعد مرة ووصى يعني قال كتير يبقى هم سيدنا إبراهيم وهو عايش لحد ما جاءه الموت إنه يحمل عياله على التمسك بالإيه؟ بالإسلام عيشوا على الدين وموتوا على الدين وانصروا الإسلام واعملوا بشريعة الإسلام وعيشوا في رحابه وظلاله اللهم مسكنا بهذا وأمتنا عليه